باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين زمان وايام مملكه يهوذا كان في ملك اسمه يهوشافاط حصل ان في مجموعه من المؤبيين ومجموعه تانية من العمونيين حاولوا يهجموا عليه كان عددهم كتير قوي زي رمل البحر راحوا قالوا للملك بتاعهم الحق الهجوم اللي علينا ما ينكرش انه خاف والوحي المقدس يقول كده فخاف جدا ولما خاف رفع صلاة لربنا الصلاة دي هنلاقيها في أخبار الأيام التاني الإصحاح العشرين من أول إصحاح لكن أنا عاوز أركز على الآية اللي احنا هنتكلم عنها بيقول كده في عدد 12 يا إلهنا أما تقضي عليهم لأنه ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا ونحن لا نعلم ماذا نفعل موضوع أكبر من كل إمكانياتنا وما نعرفش نعمل إيه ولكن نحوك أعيننا وكان كل يهوذا واقفين أمام الرب مع أطفالهم ونسائهم وبنيهم والمجد لله دائما الموقف زي ما قلته لكم حالة من حالات اليأس حالة من حالات الإحباط حالة من حالات الخوف إن الحرب كبيرة قوي وإحنا مش قدها وبكل إمكانياتنا وخبرتنا وجيشنا وكل اللي عملناه قبل كده إحنا عارفين إن إحنا مش قد الحرب فبقول له نحن لا نعلم ماذا نفعل ولكن نحوك أعيننا يعني ملناش غيرك نبص عليه بصرف النظر عن الموقف ده اللي ممكن نرجع له تاني كمان شوية كلمة ولكن نحوك أعيننا في حد ذاتها لو فصلناها عن الموقف تعتبر صلاة روحية عميقة جدا إنسان بيقول لربنا كده أنا يا ربي بصص لك على طول أنا عاوز أتكلم معاكم على العيون اللي بصر ربنا دي أنواعها إيه وأشكالها إيه وممكن تاخد إيه لكن في قاعدة روحية مش ممكن هنتنازل عنها إن مفيش عين اترفعت لربنا ونزلت مخزية مفيش عين اترفعت لربنا ونزلت مخزية لدرجة ان حتى في حرب يهوشافاط دوت ربنا قال له انت مش هتعمل حاجه انت تخرج انت وشاية الشعب بتاعك وتثبت والحرب دي بتاعتي انا وهنصرك ونصره لكن فكره ولكن نحوك اعين هبتدي معاكم نقطه نقطه كده ونتكلم على انواع العيون المرفوعه لله اول عين عاوز اتكلم معاها معاكم هي عين الحب اللي بيحب بجد عينه ما تنزلش ابدا عن اللي بيحبه انا هقول مثل كده شبابي عشان يمكن خدمتي معظمها شباب جامعه بقول لكم من الحوارات اللي بتحصل شباب واحد يقول للتاني او واحده تقول لي نميمه الشباب يعني مش بقولش ان ده صح بس دي نميمه الشباب يقول له هو في حاجه بين فلان وفلانه ولسه ما اعلنوش يقول له عرفت منين يقول له اصل مطرح ما بيروح عينها عليه ومطرح ما بتروح عينه عليها أتاري الحب يفضح والإنسان اللي بيحب ربنا فعلا كده عينه ما تعرفش تنزل من على ربنا وما يعرفش يشوف غير ربنا عين الحب ولكن نحوك أعين احنا رافعين عينينا ليك لأنك أنت أعلى وأحلى حب في حياتنا كلنا فكركم بالحكاية اللي حكاها لنا نيافة الأنبا موسى زمان عن احد الاباء اللي ظهروا مصر اسمه الاب ليف جيليه العين اللي بتحب من مزاياها انها دايما عين شبعانه عين شبعانه ومش محتاجه والعين الشبعانه زي نفس الشبعانه تدوس العسل مفيش حاجه تغريها ابدا ابدا شبعان شبعانه بالحب ده عريسي اللي مفيش احلى منه هبص على ايه جنبه ما انا شبعان بيه عارفين لما الواحد يبص للشمس لمدة ثانية ثانية ثانيتين أكتر من كده خطر لكن لو بصينا للشمس لمدة ثانيتين بالساعة ونزلت عينك مش هتقدر تشوف ولا حاجة من اللي حواليك المسيح كده لو اتملت عينك بيه مفيش حاجة في الدنيا هتملى عينك تاني خالص خالص اديكم مثل بقى على حكاية العين الشبعانة ديت اللي هي عين الحب ان هذا الاب هو من طائفة الروم الأرثوذكس وأب حبيب قوي وكتاباته رائعة استضافوه في بيت التكريس في حلوان وكانوا بيلففوه مصر فكانوا عاملين له برنامج يعني فمن ضمن البرنامج بتاعه في برنامج روحي بعد الظهريات لأن الناس كلها بعد الظهر موجودة الصبح كله مشغول فقالوا له الصبح إن شاء الله هنوديك الهرم ونوديك البرج ونوديك الكلام بقى الحاجات اللي في مصر اللي ممكن تتشاف يعني ونركبك الاتوبيس النهري الحاجات يعني اللي كانت موجوده ساعتها وحاجات حلوه يعني هو كان ساعتها الأنبا موسى كان لسه علماني يعني فقال له هو الأب ليفجي ليه كده كانوا ساعتها في قطر حلوان قال له ممكن نغير الجدول وتسيبوني بكرة لوحدي قال له أنت مش عاوز تشوف عمره ما جه مصر مش عاوز تشوف الأهرامات ولا أبو الهول قال له الحقيقة لا قال له ليه قال له عشان من ساعة ما حبيته ما تعودتش قال على حاجتين يتكلم عنه يتكلم معاه وبما ان مش هتكلم عنه يبقى على الاقل الصبح اقضيها اتكلم معاه دي عين حب ده حب ده شبعان اهرام ايه وابو الهول ايه على فكره ما بقولش ان غير كده غلط لكن دي درجه عاليه قوي في الحب انه وصل للاكتفاء مش عاوز حاجه من الدنيا خالص شوف يقول كده من ساعه ما عرفته يا بتكلم عنه يا اتكلم معاه عين شبعانه بس احنا الحقيقه لسه ما وصلناش للدرجه دي بدليل ان في حاجات بتلفت نظرنا قوي قوي قوي قوي طول ما احنا ماشيين عشان عيننا مش مليانه بحب المسيح هتروح ماشيين يا حته عربيه مش اقل من نص مليون حته فيلا كلها مرمر حته سجاده استيراد ايراني توضيب الهند معموله بس ايه القصه ايه القصه بصراحه عينين فاضيه انا ف... انا كل انا انا بتكلم عن نفسي انتوا حضراتكم مش كده انا بتكلم عن عين فارغه بصراحه عين فارغه وعين فاضيه ليه اللي بيشبع بربنا صدقوني مفيش حاجه بتشد انتباهه يبقى الواد الصغير كده ينادي مامته مامته داخله جوه الصاله ماما ماما في حته في ال- في التلفزيون بتضحك قوي قوي ولما الانسان تكون عينه فاضيه 100 حاجه تشغله مش كده يبقى اول عين هي عين الحب واول حاجه في عين الحب هي عين شبعان عين الحب عين بتعرف تقول حاضر لان العين دي على مين على المسيح على طول والمسيح لما يقول حاجه تقال له ايه حاضر اوقات بنعصلج مع ربنا زي الطينه اللي بتفرول في ايد الفخار بنعصلج مع ربنا يعني ايه بنعصلج مع ربنا ده كنايه عن ايه ان محبتنا قويه ولا ضعيفه ضعيفه المحبه القويه هي محبه خاضعه محبه متضعه تعرف تقول حاضر حاضر تبقى تلقائيه ممكن كوبايه ميه حاضر ممكن حاضر اول ما المحبه تقلق او تقل ما تقوم تخدم نفسك انت بت... انت انت انت قاعد طول النهار تقول هات و... فهمتوا عايز اقول لكم ايه بس indication ترمومتر المحبه ال pure كلمه حاضر احكي لكم حكايه كده كنا مره في بيت بنتامل في المزمور بتاع اساف اللي هو مكتوب فيه صرت كبهيم عندك ومعك على الارض لا اريد شيئا انتوا حافظين الايه دي كويس قوي فواحد قال لي ايه قال لي عارف يا ابونا انا نفسي في ايه كنا بنتكلم يعني هو يعني ينفع يبقى الواحد يتقال عليه بهيم وبتاع والواحد يصلي يقول يا رب خليني بهيم دي يعني يعني ما حدش هيقولها فينا فانا هقول لك حاجه ابونا الكلام ده 100% صح انت تعرف انا انا من من الشرح اللي انت بتقوله دوت جات لي فكره قلت له إيه؟ قال لي انا نفسي احب ربنا زي ما الكلب بتاعي بيحبني نفسي اوصل لمستوى الكلب فقلت له ازاي يعني قال لي الكلب بتاعي من كتر حبه فيا طول ما انا ماشي عينه عليا لو اتنقلت من المكتب للصاله ورايا عينه عليا والصاله لو دخلت المطبخ ورايا على المطبخ ما يقدرش يشوف غيري انا الماستر بت... انتوا عارفين إن اي كلب كلب بيحب كل اصحاب بيته بس دايما ليه ايه في كل اصحاب بيته ليه ماستر واحد احنا عاوزين ربنا يكون الماستر بتاعنا وبعدين حبوا كل اللي انتوا عاوزين تحبوه بس عينك تفضل عليه بعين الحب لان عين الحب هي عين شبعانة عين الحب هي عين تقول ايه تقول حاضر العين اللي مليانة حب دي اكتر ضمان اكتر ضمان انها ما تقعش في الخطية او الشهوة الردية واحد صوره شايف المسيح ده يغلط ازاي واحد كده عينيه كلها حب في الم... طول ما هو ماشي كده عينيه كده مش مش بيحب المسيح سايح في حب المسيح بتصوروا ده يغلط ازاي خلي بالكم وافكركم بكلمه دايما نقولها قداسه البابا شنوده يقول ايه يقول ان لحظه السقوط هي لحظه انفصال عن الله يعني عيني نزلت من دايره الحب وهقع في دايره الخيانه خلي بالكم من الخطيه اللي وقع فيها ادم وحواء شوفوا الكتاب يقول ايه لما المراه بصت للثمره وجدتها وجدتها ايه بهجه للعيون يعني ايه بهجه للعيون يعني العين ما بقتش شايفه ربنا بقت شايفه الثمره وتحركت الشهوه اكتر حاجه تحفظ الانسان من الخيانه هي ايه الحب مفيش ضمانات مفيش ضمان لو وجد الحب ما بقتش في خطيه ما بقتش في شهوه رديه تملك القلب لان ما ينفعش اللي بيحب يخون ولا يخطي احنا بنخطئ بضعفاتنا الكلام مش ابسوليوت احنا لينا ضعفاتنا بس انا بتكلم على خطا الخيانه وخطا الاستباحه لكن اللي عينه على ربنا يغلط ازاي حتى لو غلط يحاسب نفسه اسرع من اي واحد تاني لانه حس بخطأه ده جرح المحبوب فكلمة الآسف تبقى كلمة سريعة وكلمة كثيرة التردد يقول يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم ما خلاص بيحبك ويسامحك بس أنا تعبان جرحته جرحت مين؟ رب أنا اللي بحبه جرحته انتوا عارفين لما واحد يجرح واحد انسان عزيز قوي نصوره مثلا انا بحب ابونا داود قوي فانا جرحته بكلمه كده ما كانش المفروض اقولها ما اعرفش انام طول الليل ده أنا كل شويه اكلمه تليفون يا ابونا سامحتني خلاص يا ابونا ما فيش حاجه بعدها بنص ساعه تزن عليا تاني اصل انا بحبه فالانسان اللي بيحب نمره واحد صعب قوي انه يخون ويقع لكن لما عينه تفضى من الحب الشهوه تزيد جواه نمره اتنين حتى لو وقع احسن ضمان لسرعه رجوعه هو مين الحب فأول عين اتكلمت عنها هي عين الايه عين الحب العين الشبعانة والعين اللي مرفوعة وبتقول حاضر العين اللي مرفوعة ودايما تحفظ الإنسان من الشهوة الرديئة تاني عين هتكلم معاها عاكو هنسميها العين المرفوعة احنا بنقول ولكن نحو كأعيننا هنسميها العين المرفوعة بالخجل الخجل الحقيقة من المشاعر الروحية الحلوة قوي في الحياة الروحية بصراحة مش غلط ان الانسان يكون خجلان قصاد اب اعترافه مش غلط احنا عاوزين ما يكونش عائق يمنعنا من الاعتراف بس مش مش غلط الانسان يكون خجلان عارفين الانسان الخجلان ده عبارة عن ايه انسان حساس انسان حساس تبقى الخطيه مش قادره تطلع من جواه مش عشان ذاته عاليه هو خجلان لا هو خجلان لانه قاعد في حضره الله لان في سر الاعتراف عندنا بنعلم انت تجلس مع الله في وجود وكيله الاب الكاهن انت مش قاعد مع ابونا من غير ربنا ده انت قاعد مع ربنا فالعين الخجلانه دي برضو عين حلوه قوي عمرها يبقى عين الحب لا تخز لا تخزى ابدا والعين الخجلانه لا تخزى ابدا العين الخجلانه دي يا اما تخجل بسبب خطيتها وهديكم امثله امثله سريعه قوي زي عين مين المراه الخاطئه كل الناس شايفاها من بره ايه امراه خاطئه حتى سمعان اللي كان عامل الوليمه ادان المسيح نفسه قال لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المراه وما هو حالها لكن الحقيقه ما فتحتش بقها بكلمه مع المسيح لا قالت له يا رب ارحم ولا قالت له ارحمني انا الخاطي ولا ارحمني كعظيم رحمتك بس اللي قالته الدموع اللي في عينيها كان اكتر من اي كلام تاني في ناس كده تقف قصاد ربنا ممكن ما تكونش شاطره في الصلاه الارتجاليه ممكن لو طلبنا منها انها تتكلم تتلجلج ولو جت تصلي تعتذر بس ممكن عينيها تكون مرفوعه بخجل التوبه وهذه العين المرفوعة أمام ربنا بخجل التوبة لا تخزى أبدا أبدا أبدا زي المرأة الخاطئة وزي بطرس خلي بالكم ان بطرس بعد انكاره الثالث يقول الكتاب المقدس فنظر يسوع اليه شخص اليه يسوع يعني بص له اول ما المسيح بص له ايه اللي حصل مع بطرس يقول لك فبكى بكاء مر ما اتكلمش ما راحش لل 11 الباقيين او العشرة لان يهوذا كان راح ما راحش العشرة وفضل يقرع صدره يقول لهم انا خنت انا كذبت انا انكرت مالش ما قالش خالص ولكنه بكى والبكاء ده قبله ربنا بدليل ان رجع بطرس بعد القيامة لمرتبته الرسولية عين ما بتتكلمش لكن عين خجلانة قصاد ربنا بالتوبة انا وانتم محتاجينها اوقات كتير قوي بتبقى مشاعر التوبة عندنا جافة والاعتراف اتعودنا عليه كسر مكرر كأني بقطع تذكرة عشان اتناول اصل انا بقالي كتير ما اعترفتش فانا رايح اعترف عشان ما بقالي كتير ما تناولتش القصه مش كده القصه قلبك شكله ايه وانت بتقدم التوبه في قلب خجلان في قلب مكسور ده يفرح بيه قوي ربنا العين الخجلانه دي وممكن الخجل ما يكونش اساسه التوبه وبس يكون اساسه العمل الالهي في حياه الانسان اوقات ربنا يعمل عمايل كده ليها العجب ليها العجب فتخلي الإنسان عينه مليانة بالخجل فيرفع عينيه نحو الله وهو خجلان من عمله عايز أحكي لكم حكاية حصلت حكاها لنا المتنيح الدكتور راغب عبد النور الدكتور راغب عبد النور حكى لنا مرة كنا وقت اجتماع الآباء الكهنة بنروح نقعد عنده في البيت كده زمان يعني لما كان عايش فحكى لنا حكاية قال أنا أحكي لكم حكاية على عمل الله وأحكي لكم حكاية تاني على راهب برضه حكى لي حاجه مشابهه. الحكايه دي بتقول ان كان في واحد اسمه عم عبد المسيح، عم عبد المسيح ده راجل تبتل ونذر نفسه لخدمه ربنا، فاخذ بيت في احد قرى جنب الاقصر وفي احد هذه القرى جاب 12 ولد معدمين من غير اب ولا ام وقال هربيهم زي ما المسيح ربى 12 تلميذ، ال 12 دول مع الوقت ايه؟ كتروا وكل عنده حد مش لاقي ياكل يبعته لمين؟ لعم عبد المسيح. والدنيا كانت يعني فقر قوي قوي لدرجة انه ما كانش قادر يصرف عليهم الموضوع اتدهور اتدهور اتدهور اتدهور بقى عنده 30 عيل وبعد ما بقى عنده 30 واكثر من 35 عيل اضطر يعمل حاجة يأكلهم وجبتين في اليوم لانه ما يقدرش يوفر ليهم ثلاث وجبات في اليوم فكان يأخر الفطار للساعة 11 ويعشيهم الساعة خمسة ونص العصر وينيمهم تمانية قبل ما يجوعوا تاني ما هو فقر بقى هيعمل ايه يعني الراجل هيعمل ايه المهم في يوم من الايام كانت في ست برضو غلبانة قوي تيجي تاخد خمسة ساق في الاسبوع في الاربعينات يعني عشان تغسل غسيل العيال فراحت له قالت له يا عم عبد المسيح لا نعم قالت له العيال ما عندهاش كسوة خالص خالص غير الطقم اللي هم لابسينه يعني عن وبعدين في مشكلة قالت له أنا لقيت في بق في العفش بق ده حيوان من القوارض القديمة ما علينا ما علينا okay المهم في بق فقال لها طب نعمل ايه قالت له لازم لازم نطلع كل المراتب ديت ونرش بالجاز وقصة كده وبالفرصة نحمي العيال فقالت له قال لها خلاص نحمي العيال قالت له بس في مشكلة لو قلعناهم غياراتهم مفيش حاجة قال لها عندي فكرة قلعيهم غياراتهم كل واحد يتلف في بطانية ومن تحت البطانية يعني يشيل بهدومه لم انت الهدوم واغسليهم وبالليل لازم يلبسوا العيال هتعيا وطلع المراتب عملت كده فعلا غسلت بعد ما غسلت الدنيا شتاء نشرت غسيل كستور ما فيش حاجه بتنشف الليل دخل واتعشوا ولازم يناموا جات لها فكره غريبه قوي الفكره الغريبه دي راحت نشره الغسيل كلهم طبعا في الصعيد يلبسوا ايه جلاليب جلاليب عارفين جلابيه زي دي كده اوكي وفيها ايه كمام فهم بتنشر الجلاليب جات لها فكره عظيمه جدا جدا انها تولع بابور عشان تسخن الاوضه فالجلاليب تنشف ما علينا وثابت البابور وخرجت كم من الكمام كان طويل شويه طال البابور النار مسكت في الجلابيه اللي وراها اللي وراها اللي وراها اتحرق كل اللبس خليكم معايا راحت له بتصوت قالت له يا عم عبد المسيح اللي انا قالت له كل اللبس الطقم الوحيد اللي كان موجود اتحرق الراجل كان مستوي كان مستوي مش ناقص مش ناقص فيحكي لنا المتنيح الدكتور راغب بيقول كان عنده صوره قديمه قوي قصاد مكتبه كده قاعد فيها بيكتب وكان يالف شويه حاجات كده فحاطط الصوره كده وحط ايده على خده والدموع ابتدت تنزل من عينيه بالرغم انه كان راجل جاوز الستين من عمره قال له يا رب وجبة وشلناها وما بنأكلش العيال غير فول مدشوش بننقعه اللي هو بتاع الحيوانات العليفة ده احنا الفول المدمس ده الكلام ده كان ايام الرخص ما بنقدرش نجيبه بنأكلهم فول عليفة وبقى طقم هدوم واحد وقبلنا حتى طقم الهدوم الواحد يا رب يتحرق والعيال تنام عريانة قول لي بس يا رب انت عاوز ايه وبكى وفضل يبكي يبكي وباصص لصورة المسيح عين مليانة دموع المهم من كتر تعبه حط ايده نام على المكتب تفوت ساعة واحدة ساعة واحدة وتحصل هيصة هيصة ايه الهيصة دي بتحصل لقوا في تخبيط وانتوا عارفين لما في زمان لما كان في اوتومبيل يخش بندر كان يعملوا له زفه فلما يخش الاوتومبيل قريه دي بقى حاجه القريه دي اقل من البندر انتوا عارفين يعني بندر عارفين القريه ولا اشرح okay فلما كان الاتوبيس او ال ال ال يخش القريه دي تحصل العيال بقى بتزغرط وتحدف طوب ده مظاهر الفرح بقى في الريف يعني اللي شاف الريف زمان المهم اتاري ان في حد عاوز بيسال على عم عبد المسيح بالاسم لقى ست شيك جدا جدا فبيفتح الباب قالت له انت عم عبد المسيح قال لها اه انا عبد المسيح قالت له انا فلانه الفلانيه من مرات الباشا الفلاني من المنيا مرات فلان باشا من المنيا قال لها اهلا وسهلا عاوزه ايه قالت له قبل ما اقول لك عاوزه ايه خلى السواق نزل الشيل فالسواق نزل كل الشيل اللي في العربيه قال لها انا مش فاهم حاجه قالت له انا هحكي لك قالت له أنا كنت بصلي صلاة الغروب والنوم الساعة 3 العصر وفوجئت بأم النور الست مريم واقفة قصادي بطولها على فكرة الحريقة بتاعت الهدوم الحريقة بتاعت الهدوم دي تمت الساعة 6 العصر 5 العصر حاجة زي كده خلي بالكم كان صادي الساعة كام؟ 3 وشافت الست العذراء الساعة كام؟ 3 قالت لها تختمي صلاتك وتروحي المحلات تشتري في عدد 30 عدد 12 مش عارف بقى العدد كان كام كل واحد دستة غيارات بجمات جلاليب اكل وشرب وتروح الواحد في الاقصر دلوقتي دلوقتي علشان ما يباتوش العيال بالشكل ده خدت الحاجه وراحت حكت لعم عبد المسيح القصه دي فرق الفلنات فرق الغيارات وفرق كل حاجه وهو مش مصدق ايه اللي بيحصل هو مش مصدق ايه اللي بيحصل عاوز احكي لكم او اختم لكم القصة بكلمة واحدة ان هو لما كان بيبكي في اول مرة كان يبكي عتابا لله وعندما بكى في المرة الثانية كان يبكي خجلا من الله لان ربنا شوفوا المسيح شوفوا المسيح نية قلبه عارف ان الحريقة كمان ثلاث ساعات فعلشان هي تتحرك من المنيا وتوصل للأقصر فيها أربع خمس ساعات فقبل ما الحريقة تحصل وقبل ما الدنيا تليل كان اللبس واصل للولاد عين مرفوعة والعين المرفوعة لا تخزى أبدا سواء كانت بدموع سواء كانت سواء كانت سواء كانت يا خبر أبيض على العين المرفوعة ربنا بالخجل حاجة تلك ممكن أحكي لكم حكاية تانية ولا ممكن مش كده؟ احكي لكم حكايه ثانيه الحكايه دي برضه حكيتها قبل كده بس ايه هي شخصيه شويه مش متعود احكي حاجه شخصيه بس ليها احكي لكم حكايه من وراء الكواليس يعني يعني ايه من وراء الكواليس وايه اللي خلاني احكاها اول مره آه لما جينا نرسم قدس ابونا جرجس البابا عمل لنا اجتماع وبعدين بص في السي في بتاعه فلقى السي في بتاعه المرتب بتاعه كبير قوي فقال للاباء يقعدوا معايا لوحديهم كان بابا بقى متضايق شويه قال انتوا تحرجوني هتجيبوا واحد مرتبه كبير وبعدين بعد شويه في ال... في الكنيسه ما ياخدش المرتب ده يقول انا كنت عايش في مشاكل بتحصل يظهر في بعض الكنائس كده بس المشكله عندنا ان باسم الصليب كل اولاد مرمورقوس مستواهم كده يعني لما بيوصل لسن النضوج عشان يترسم كاهن هيكون وصل لمرتب كويس لانه تعليمه كويس وحاجه زي كده ف سيدنا قال مفيش رسامه يعني مفيش رسامه فانا ما اعرفش انسحبت يعني اتسرعت ولا عملت انسحبت من لساني خلاص طلعت كده انسحبت من لساني وقلت له يا سيدنا حللني انا عاوز احكي حكايه طبعا ده عمل الله لان سيدنا وافق انه يسمع الحكايه فبصيت كده قال لي قول يا ابونا قول يا ابونا قلت له انا هاخد بس ثلاث دقايق بس احكي لك حاجه حصلت معايا قلت له يا سيدنا بعد سنه او سنتين من الكهنوت كنا في الصوم الصغير الصوم الصغير احنا بنتكلم على اي عين ولكن نحوك اعيننا العين الايه الخجلانه من ايه من عمل الله في حياتي من عمل الله في حاجه بقى تخجل ان ربنا يكون كاسر مش ك... لا مش كاسر ما ينفعش كاسر عين الواحد لكن يعني مشبع الواحد لدرجه انه تخليه عينه فعلا خجلانه قلت له بص يا سيدنا انا كنا في ال في ال في الصوم الصغير وفضيت شويه كده يعني خلصت قانوني مفيش خرجات مفيش مش عارف مين عملت شويه تليفونات لقيت نفسي فاضي الصبح يعني فضا وحش فلما الفضا كده كان وحش احكي لكم ده اعتراف يا جماعه ليه كنتوا بس ما تقولوش لحد لو سمحت آه شميت الجيران بيعملوا سمك اه ما هو النفس لما الواحد يبقى فاضي حاجات كتيره بتتحرك جواه المهم فقلت اتصل بالمدام في الاجزخانه اللي هي فيها وراها في محل كده في مدلس اسماعيليه تجيب لنا نص كيلو سمك معاه بتصل حاجه قالت لي يا بونا يا بونا تشتهي وانت في الصوم رحت قفلت الخط قفلت الخط يوميها الصبح بنتي رايحه المدرسه فبتقول لي يا بابا قلت لها نعم قالت لي عايزه تفاح تفاح من الاحمر قلت لها بصي يا حبيبتي خلينا واقعيين احنا يعني ممكن نجيب برتقان ممكن نجيب استفندي التفاح ده يجي once a month يعني ايه مره كل اول شهر زي ما تحتملش بس البنت في KG 1 ولا KG 2 طبعا ده ما كانش ذكاء مني لأن انا بكبسها يعني وهي ذنبها ايه يعني تاخدي بالكم فلوس كتير ولا ما تفهمش هي كده فانا قلت لها يعني قالت لي بابا كل البنات آه، فصل تفاح هروح لهم انا برتقان حتى ما تجيش يعني قلت لها خال- حاضر حاضر وربنا يبعد هو إيه يعني خلصت الموضوع وايه خلي بالكم بس اليوم ماشي ازاي بعد كده جات لي فكره السمك شويتين انا قلبي وجعني كأب يعني بنتي تكون نفسها في تفاح ما جابهاش تفاح عدى واحد بيقول آه، امريكان يا تفاح في الشارع هميت وفتحت الشيش عشان ادي قلت يا نهار مش فايت يقول ابونا بياكل تفاح امريكاني والناس تعصر طب وانا الناس مش لاقيه تاكل برتقال وانا اكل تفاح طب ولو حد من الشارع قالوا ابونا بياكل تفاح ما كانش تفاح كتير زي اليومين دول يعني بقى عادي دلوقتي رحت قفلت الشيش قلت لا تفاح م- مالك النهارده انت مالك مش مظبوط ارجع لإنجيلك ولا صلي ولا اعمل لك حاجه يعني ده جو الاعتراف كل ده ليكوا يعني المهم قعدت شويه واحده مدام اتصلت قالت لي يا ابونا انا مدام فلان فلان من الشعب آه، انا بنتي في الدليفراند وانت بنتك في سانكلير ممكن آه، كل مره بشوفك في وسط الزحمه والنهارده انا فاضيه ممكن اجيب بنتك انا عارفه بيتك فين قلت لها وماله هاتي لي بنتي خلي بالكم بعديها بساعه الساعه بقت اتنين بقى وداخلين على الغدا واحد بيخبط عليا صدقوني انا بقول لكم الحكايه دي ي- يشهد عليا ربنا انا جسمي كله مقشعر دلوقتي لانه اللي بيحصل ده غريب واحد خبط عليا قال لي يا ابونا قلت له نعم لقيت واحد شايل لفتين كده قال لي يا ابونا انا بشتري كيلو سمك مقلي حاجه قالت لي ابونا اللي انت شفته في الشارع ده ما تجيب له كيلو معاك حاجه قالت لك صدقوني ده حصل كده بالظبط فقلت له انا انا طبعا بقى خجلان جدا ومكسوف هجيب لك اكله في بيتي يعني انا ما ما ما- مش قادر قال لي بقول لك ايه السمك ده هيترمي وما اتاكلش بايت واتاكل سخن وانا جبته ودفعت فلوسه هتاخده ولا لا اخده فرحت واخد السمك حطيته على السفره ايه اللي بيحصل ده نص ساعه البنت وصلت طالعه شايله الشنطه على ظهرها وجايبه 2 كيلو تفاح امريكاني انا قلت لها ايه اللي حصل؟ هي بقى عارفه ان انا حاسم شويه فقالت بابا بابا قبل ما تقول لي حاجه طنط طنط بنتها اسمها كريستين لقت راجل عنده تفاح حرم على عربيه قالت لها ماما عايزه تفاح الست نزلت جابت تفاح ليهم هم مش لنا احنا وراحت جابت لي انا كمان وقلت لها زي ما جبت لكريستين لازم اجيب لك يا حبيبتي لان مش ممكن وانا قلت لها لا بابا هيزعق هي قالت لي لا بابا مش هيزعق انت هتزعق ولا مش هتزعق صدقوني حطيت التفاح جنب السمك بعد ما حطيت التفاح جنب السمك عندي صورة للمسيح في الصالة حتة كده جروب الصالة قبل ما أدخل الأوضة وأنا داخل الأوضة رفعت عيني وأنا مش عارف أرفعها قلت له هقول لك إيه يا رب هقول لك إيه مش عارف أقول لك غير حاجة واحدة متشكر ودخلت الأوضة خلصت القصة لسيدنا عمل ربنا بقى فقال هو اسمه ايه واترسم ابونا جرجس وبقى واحد من اخواتنا في ماري مرقس اول حاجه اسمها عين الايه المليانه ايه بالحب والعين اللي مليانه بالحب عين مالها قلنا نمره واحد شبعانه اتنين تعرف تقول حاضر نمره ثلاثة تحفظ الانسان من الشهوه الرضيه العين المرفوعه بالخجل يا اما خجل من الخطيه او خجل من عمل الله في حياه الانسان اختم معاكم باخر عين العين الاخيره هي العين المرفوعة بالرجاء في عمل الله وهذه أيضا عين لا تخزى واحد مستني رجاء ربنا ده باصص عليه بيقول له مش هسيبك مش هسيبك إلا لما تديني اللي أنا عايزه مش ضروري تكون خلي بالكم علشان أكون محدد قلت عين لا تخزى إذا كانت في طريق خلاصنا لأن طبعا إحنا عارفين إن أي صلاة أو أي طلبة في غير طريق خلاصنا أو هتعطل خلاصنا ربنا استجابته لينا في عدم استجابته ليها استجابته لينا في عدم استجابته ليها لكن انا هكلمكم على عين الرجاء العين اللي قال عنها داود النبي في المزمور رفعت عيني الى الجبال من حيث والمزمور الثاني بيقول كعيون العبيد الى ايدي مواليهم وكعيني الامى الى يد سيدتها كذلك اعيننا نحو الرب لغايه لما يحقق لنا اللي احنا عاوزينه هنفضل رافعين عينينا ليك وما ننزلهاش ما احنا ياما رفعنا عنينا البشر وخجز- وخذلونا وياما اتعشمنا في الناس وسابونا لكن اللي هيرفع عينيه بالرجاء لربنا عمره عارفين حته بنقولها في القداس دي اساسها من مزمور بنقول له ايه لان اعين الكل لانك انت الذي تعطيهم طعاما في في حين ده اتخذت من الكتاب المقدس واتحطت في القداس زي ما هي كده العين المليانة رجاء دي معناها ايه نفس العين اللي كان بيكلم عنها ش- يهوشفاط دلوقتي بيقول له يا رب لا نعلم ماذا نفعل ما عندناش ما نعرفش هنعمل ايه ولكن اعيننا نحوك يا رب انت اللي تقدر تدي وانت اللي تقدر تعمل وانت اللي تقدر تعمل كل حاجة العين اللي مليانة رجاء دي بتبقى عين واثقة عين واثقة ان ربنا مش هيرفضها نتيجة اختبارات سابقة ونتيجة ثقة في عمل الله في حياتي ثقة انا عارف انا بطلب من مين زي واحد مالي ايده من ابوه عارفين يعني ايه مالي ايده من ابوه انا رايح لبابا هقول له كذا ومش ممكن هيقول لي لا مش هقول لك لا ليه عشان انت تستاهل لا عشان هو بابا عشان هو بابا عشان هو طبعه كده ما يعرفش يقول لا طالما الحاجه في صالحي ومش هتضرني ومش هتعطل خلاص العين مليانه رجاء دي مش عايز اقول لكم تاخد قد ايه وتعمل قد ايه احنا اوقات كتير قوي عينينا بتبص للي في ايدينا مش للي ربنا ممكن يديهولنا ولما عينينا تنشغل باللي في ايدينا نفقد بركة العين المرفوعة وكلمة نحوك أعيننا بالرجاء وهديكم مثل صغير مرة أبونا متياس شفيق ده أحد الكهنة اللي بيخدموا في الجيزة حكى لنا الحكاية دي في اجتماع خدمة ماري مرقس من مثلا من سبعة تمن تسعة سنين مش فاكر لكن حاجة في الحدود دي في يوم من الأيام بيحكي بيقول إن جات له إرما- أرملة فقيرة الأرملة الفقيرة دي كان زوجها بيعمل في أحد مع محلات بيع الأحذية انتوا عارفين اللي بي- بيقيس بيقيس للناس وشغله مرتبه ضعيف جدا لكنه يعتمد على ايه البقشيش ان كل واحد بيحط له جنيه في ايده 50 قرش 2 جنيه اي حاجه هذا الرجل مات في سن مش كبير في الاربعينات وساب ثلاث عيال اربع عيال والارمله لا متامن عليه ولا ليه معاش يعني حاله صعبه جدا راحت لابونا شوفوا العين اللي بتترجى مواليها راحت لابونا قالت لابونا ظروف كذا كذا كذا قال لها يا بنتي سامحيني بالنسبة للميزانية بتاعت إخوة الرب وفي الكنيسة يوم ما هنطلع لك هنطلع لك 10 جنيه في الشهر 10 جنيه في الشهر ما هم كتير بقى والكنيسة إمكانياتها يمكن مش زي كنايس تانية أكثر في إمكانياتها المادية فقالت له انا جايه مش عشان تديني العشرة جنيه بتاعتك هي العشرة جنيه هتعمل إيه يا ابونا انا جايه عشان تصلي معايا لربنا لان انا عيني عليه ومش ممكن هيسيبنا نموت من الجوع شوفوا شوفوا كلامها انا مش جاي عشان العشرة جنيه انا جاي تصلي لي انت شغلتك انك تصلي مش شغلتك تدي فلوس وانا هفضل رافع عيني عليه لانه انا و... شوفوا الكلام انا واثقه انه ايه هيديني مر عشر ايام بالظبط ابونا اللي حكى الحكايه دي حصلت معاه والست دخلت عليه في الكنيسه بتحضنه ابتدى يقول لها في ايه يا ست في ايه ايه قالت له اصل انا هحكي لك مش انا قلت لك انا واثقه انه هيديني طبعا ست وارمله يعني يوم ما تاخد معاش السادات اللي طلعوه ده كان هيدوها كام 10 جنيه تانيين 10 جنيه من الكنيسه و10 جنيه من ال- ابونا 20 جنيه يعملوا ايه قالت له انا هحكي لك اللي حصل ايه احنا ساكنين فوق سطوح عند كوبري عارفين اللي حصل ايه لقيت ناس بتخبط عليها شيك قوي قوي كلهم بجرافطات وبدل انت ست فلانه ام فلان وفلان اه مش انت اللي فوق الكوبري ده قالت لها اه قالت لها يعني البلكونه بتاعتك بالمسطح ده بتاعك قالت لهم اه بتاعي انا احنا شركه دعايه واعلان وعاوزين ناجر المسطح ده منك عشان نحط عليه اعلانات الشركه بتاعتنا هم لما دخلوا الشقه لقوا الشقه ايه حالتها يعني صعبه جدا جدا فبصوا للشقه كده قالوا لها بصي يا ستي احنا هنديكي كل اول شهر ايجار 300 جنيه خليكم معايا وبصوا للشقه قالوا لها وبما ان احنا هندهن البلكونه بتاعتك عشان الاعلان ما يصحش ما ندهنلكيش بيت هندهن لك البيت وبعد اذنك بعد اذنك بنستاذنك يعني ان الكهرباء اللي هنسحبها تكون كهرباء كتير فهندفع فاتورتنا وفاتورتك انت كمان يعني هنعفيكي من فاتوره الكهرباء وهنديكي 300 جنيه كل شهر ونبيض لك الشقه تقبلي قالت لهم اقبل تمضي قالت لهم ابصم امكانياتها كده الحقيقه وبصمت الست وخدت 300 جنيه قالت له شفت ازاي اللي يرفع قلبه ليه وقت الزنقه عمره ما يخزيه بيقول هذه المرأة الفقيرة لا وأنا كاهن لما فكرت أحللها مشكلتها عرضت عليها عشرة جنيه وهي كان رجائها وإيمانها في ربنا أقوى من إيماني أنا ورجائي أنا الكاهن ربنا ما يخزيش أبدا عين بصة أبدا عليه لكن احنا ويمكن يكون ربنا مدينا كتير دايما معتمدين على ايه اللي في ايدينا وفاقدين رجاء او بركة ان عيننا تكون ايه متطلعة ليه اوعوا تخلوا اللي في ايديكم او اللي عندكم يشغلكم ويخلي عينيكم تبص للي في ايديكم عشان ما تفقدوش بركة انك تفضل باصص للمسيح وتقول له ولكن نحوك اعيننا مرة ابونا بنيامين مرجان قال كلمة حلوة قوي قال انا هقول لكم كلمة تثبت لنا قد ايه احنا كلنا يعني نتكلم حلو قوي بس من جوه مش عايشين صح قال ان هو يديني ثقة اكتر في بيتي ان افتح الدرج اللي انا متعود احط فيه الفلوس الاقي فيه باكو فيه الف جنيه ولا افتح الورق افتح الدرج اللي فيه الفلوس ما الاقيش فيه ولا مليم والاقي ورقة مكتوب فيها ربنا موجود باللسان هنقول عشان احنا في مؤتمر روحي وعيب قوي نطلع صغيرين طبعا الورقه يا ابونا ورقه لا انا عايز الألف جنيه انا عاوز الألف جنيه بقى لا حتى الألف جنيه اعرف هعمل بيها ايه واجيب بيها ايه لكن ربنا موجود ده فرضا ربنا هيجربني بقى ويجوعني لا لا لا لا لا, لا بقى. اديني الألف جنيه وانا ابقى مبسوط بصوا الكلمه دي مش عشان نعلق عليها الكلمه دي عشان نفحص ذواتنا لان الانسان اوقات بيبقى مطمن قوي لما يكون في جيبه الفيزا كارد والماستر كارد وعلى الاقل كم ورقه ب 100 كده للطوارئ والسفر لكن لو فرضا الظروف جت وماشي وهو معهوش كل ده هتحس انك مسنود ورجائك في ربنا اللي مش هيسيبك ولا هتحس انك عريان ومعكش حاجة تسندك سؤال لمحاسبة النفس سؤال للتفكير سؤال للخلوة سؤال للتأمل ولكن نحوك أعينا خلي عينيك عليه على طول لأن دي علامة الحب خلي عينيك عليه على طول لأن دي علامة الرجاء خلي عينيك عليه على طول لأن دي عينين الخجل اللي مليانة يا إما بدموع التوبة يا إما بدموع العرفان بالجميل ربنا يديني ويديكم إن إحنا ما نشوفش غيره ونفضل باصين عليه لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد آمين